نشوف الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة حقيقة وإحنا بنتكلم عن نعيم الجنة واللذائذ اللي موجودة في الجنة والمتعة اللي موجودة فيها لازم نفرق بين حاجتين بين النعيم الجسدي وبين النعيم المعنوي في الدنيا واحنا عايشين يقول لك فلان ده مثلا آه، عزمك على الغدا فيقول له لاقيني ولا تغديني عاملني معامله كويسه ابتسم في وشي استقبلني استقبال كويس وما يهمنيش هتاكلني ايه حتى زي ما بيقولوا في المثل كده عندنا في مصر آه، بصله المحب خروف الحاجه الثانيه ممكن تلاقي انسان مثلا في الدنيا يقول لك انا ما يهمنيش اسكن في قصر ولا اسكن في عشه ما يهمنيش اركب عربيه ولا امشي على رجليا المهم ان انا اكون مرتاح نفسيا اكون متمتع معنويا تكون نفسيتي عاليه اكون حاسس بسعاده في قلبي اما الامور الماديه ما تفرقش معايا نفس الكلام في الجنه في نعيم للجسد وفي نعيم للقلب نعيم للاحاسيس والمشاعر تخيلوا والنعيم المعنوي دوت في الجنه اعظم بكتير الف مليون مره من النعيم الحسي والجسدي وفي المقابل تجد مثلا على سبيل المثال ربنا يعافينا ويعافيكم اهل النار نفس الحكايه ليهم نعيم جسدي لان الناس فاكره ان اهل النار فقط هيبقى عذاب النار هو عباره عن نار ووديان النار والحيات والزقوم والغسلين والغساق والحاجات دي كلها مش ده بس العذاب لا ده اهل النار ليهم عذاب معنوي يمكن اتكلمنا عنه قبل كده في عجاله سريعه كده اهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين مثلا كلما دخلت امه لعنت اختها يبقى واحد دخل النار وواحد عدو هو كمان برضه دخل النار والاثنين عمالين عياذا بالله بيشتموا في بعض ويسبوا بعض جوه النار يبقى عذاب معنوي فوق عذاب النار حاجة تانية إن بعد ما يخرج الموحدون من أهل ال- م- م- من أهل الإيمان آه، اللي اللي كانوا بيعذبوا ببعض ذنوبهم في النار لما المولى عز وجل يغضب لهؤلاء المؤمنين لما يقول لهم الكافرون يعني ما اغنى عنكم ايمانكم ولا اسلامكم انتوا امنتوا واحنا كفرنا واحنا الاثنين في النار فيغضب المولى عز وجل لهم فيامر باخراجهم من النار الى الجنه فهنا يحبس كل واحد من اهل النار المخلدين يحبس في مكان واحده فيظن ان هو الوحيد اللي فضل موجود في النار وان اهل النار كلهم خرجوا فيبقى عذاب معنوي وعذاب شديد جدا على قلبه ان هو فاكر ان هو الوحيد اللي محبوس فيظن ان هو مسجون في النار لوحده مع ان هو محطوط في النار وغيره محطوط بس ده سجن انفرادي وده سجن انفرادي زي ما بيقولوا ده عذاب معنوي لكن اشد عذاب معنوي بيعاني منه اهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين هو حجبهم عن رؤيه وجه الله قال جل في علاه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ده اشد عذاب ومن انواع العذاب برضو الشديد على اهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم اللي هو فقدان نعمه التسليه التسلي الانسان في الدنيا ممكن يمرض ولما بيقعد في البيت لوحده بيشعر بألم شديد طب خد نفس المريض ده ودخله مستشفى لقى نفسه في عنبر فيه 30 40 واحد عندهم نفس المرض بل أشد فأول ما يجي يقول آه يلاقي اللي جنبه برضه بيتأوه واللي قدامه واللي جنب جنبه واللي يقول يعني أنا مش لوحدي قدر الله ما شاء فعل الحمد لله فيشعر بنعمة التسلي واخد بالك زي ما الخنساء كده لما مات اخوها وقالت يذكرني طلوع الشمس صخرا اخوها كان اسمه صخر و- واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي بتقول لولا ان انا عارفه ان في غيري برضو ناس كتيره اخواتهم ماتوا كنت انا قتلت نفسي وظننت ان انا الوحيده اللي اخويا مات وهكذا نعمه التسلي في النار بقى ما فيش بقى تسليه ليه لان كل واحد فيهم بيظن ان هو محبوس في النار لوحده لان كل واحد فيهم هيتحط في سجن انفرادي وده من العذاب المعنوي في المقابل بقى احنا حديثنا عن الجنه مش عن النار اهل الجنه ليهم فوق النعيم الحسي اللي احنا كلنا عارفينه ان هو في الجنه ونعم باحسن اكل واحسن شرب والحور العين والاشجار والانهار و... و... والى غير ذلك من المتعه التي لا تخطر على قلب بشر لكن كل المتعه دي تذوب ولا تساوي ذره في النعيم المعنوي لاهل الجنه تعالوا نسال النبي عليه السلام عن النعيم المعنوي لاهل الجنه الحاجه الغريبه اللي ممكن تستغربوا لها النهارده ان النعيم المعنوي لاهل الجنه ثمان انواع من النعيم بعدد ابواب الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا النعيم اللي هذكره النهارده ده انا ذكرته في الدروس اللي فاتت كلها تقريبا ولكن بشكل متفرق، انا بجمع كل ده في درس واحد عشان نعرف ان كل دوت هو النعيم المعنوي لاهل الجنه. أول نعيم معنوي لأهل الجنة هو نعمة الخلود في الجنة ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا بغمسة واحدة في الجنة تعالوا نبدأ بالشق الثاني اللي هو نسيان كل شقاء وبلاء بغمسة واحدة في الجنة الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ويؤتى بقى في المقابل ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة إنسان فقير جدا ومعدم ومريض ومبتلى وكل أنواع البلاء اللي في الدنيا سلطت على هذا الرجل لكنه كان عابد لله كان عابدا لله وكان راضيا عن الله فيغمس غمسة واحدة غمسة ما تساويش حتى ربع دقيقة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط يبقى هنا ينسى كل شقاء وبلاء مع أول غمزة فوق ده كله يخلد في الجنة كما أوردنا الأحاديث في الحلقات الماضية عن أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ثم ينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون هل تعرفون هذا يقولون أجل إنه الموت ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار فيشرئبون وينظرون يقولون هل تعرفون هذا نعم إنه الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار ثم ينادي مناد ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت والحديث الأخير أنه ينادي مناد يوم القيامة على أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا يبقى اول نعيم معنوي لاهل الجنه ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع اول غمسه في الجنه النعيم الثاني وداع التعب خلاص تعبنا في الدنيا كتير وشقينا كتير ويعني وشفنا اشياء تعبنا بجد ومحتاجين نرتاح الراحه بقى في الجنه يقول جل وعلا قطوفها دانيه وقيس على كده بقى كل نعيم الجنه نفسك تاكل تفاحه نفسك تاكل عنقود عنب نفسك تاكل اي فاكهه تيجي بس تنظر الى التفاحه تلاقي غصن التفاح نازل لك لحد عندك وتقول لك الشجرة لقد سخرني الله عز وجل من أجلك يعني أنت ما تتعبش نفسك أنت هنا باشا أنت هنا ملك لقد سخرني الله عز وجل من أجلك احنا بنقول قطوفها دانية فالكاميرا عمالة بتقرب يعني فايه عشان يبقى المنظر واقعي يعني قطوفها دانية نفسك تاكل ايه والله لقيت طير كده بيطير في الجنة وهو بيطير في الجنة انا نفسي ان الطير ده اكله فيخر الطير بين يديك مشويا مش لسه بقى هتذبح وتبع الشريعه الاسلاميه ولا مش تبع الشريعه ولا مذبوح على مش عارف ايه واخد بالك لا يخر الطير بين يديك مشويا فسبحان الملك نفسك في ايه نفسك في اي حاجه اي حاجه تخطر على بالك والله نفسي ازور اخويا فلان في الجنه طب انت ملكك في الجنه بما يوازي انك تمشي فيه 2000 سنه معقوله همشي 2000 سنه في الجنه عشان اوصل لاخويا لا لا لا انت لك في الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ربنا اللي قال كده ووعد ووعده الحق سبحانه وتعالى فأول ما تشتهي أن أنت تشوف أخوك في الجنة تلاقي نفسك في المكان اللي فيه أخوك في الجنة في لحظة في ساعتها طيب أنا والراجل بقى يعني إيه صاحب مزاج أنا عندي أربع أنهار في الجنة نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل كما جاء في السوق في سورة محمد صلى الله عليه وسلم طيب انا ما بشربش من اي انهار تانية بالبلدي كده ما بغيرش الميه اللي بشربها وانت رايح على مسافه 2000 سنه تزور اخوك الانهار بتاعتك ماشيه وراك طب انا ما بمدش ايدي واشرب انا اتعودت ان انا اتخدم في الجنه الغلمان بتوعك معاك طب انا نفسي اشوف زوجتي الحوراء مش عايز اسيبها هناك هتيجي معاك كل اللي انت عايزه في الجنه تلاقيه قدام عينيك بفضل الله الغلمان في خدمتك الحور العين في متعتك الاكل والشرب الحد عندك لو انت قاعد على الارائك والاريكه ديت مثلا مش عاجباك ان انت عايز تقعد قاعده معينه تلاقي الاريكه ترتفع بك الى ما شاء الله ان شاء الله 60 ميلا في السماء اللي انت عايزه كل ما تتمناه موجود وبكل راحه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سبحان الملك يبقى رقم اثنين من النعيم المعنوي لاهل الجنه وداع التعب ما انت ممكن تتمتع ما احنا هنا قاعدين في مكان كله متعه مكان جميل قوي لكن انا عشان اروح المكان دوت ولا ازور هنا ولا اتمشى هنا هتعب رجليا هتتعب وممكن ما اقدرش الف في المكان ده كله لكن في الجنه مجرد ما تنوي تزور اي مكان تلاقي نفسك في المكان عايز تاكل اي حاجه تلاقيها قدامك بفضل الله يعني تعالوا نكمل النعيم معنوي لاهل الجنه ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض النعيم المعنوي لأهل الجنة قلنا أول نعيم اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة تاني نعيم وداع التعب مفيش تعب في الجنة أنت هناك ملك ملك تتمتع زي ما أنت عايز رقم ثلاثة وداع الحزن مفيش حزن قال جل وعلا عن أهل الجنة في الجنة أنهم يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحزن سببه إيه؟ سببه حاجتين خوف من الدنيا وامور الدنيا وخوف من الاخره خوف في الدنيا الانسان خايف على رزقه مش عارف بقى يا ترى انا هقدر استمر في الشغلانه دي ولا لا يا ترى هقدر اتوظف ولا مش هتوظف يا ترى يا ترى طب والاولاد ومستقبل الاولاد ومشاكل الاولاد والاكل والشرب والخوف من بكره والمستقبل وكل ده عامل رعب لكتير من الناس اللي قلوبها مفيش فيها آه، يعني يقين وثقه فيما عند الله سبحانه وتعالى طيب وخوف الاخره قاعد في الدنيا اه وعايش في الدنيا حتى لو كان متمتع خايف انه عياذا بالله بعد الموت انه يتعذب في القبر، خايف من الصراط، خايف من الميزان، خايف من يوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، خايف من النار، لا خلاص كل ده راح، مفيش احزان دنيا ولا احزان اخره لانك انت الان في الجنه. واحنا بنذيع هذا الخطاب من الجنه، اهل الجنه بيقولوا يا جماعه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الحمد لله مفيش احزان خلاص لا انا خايف من ان ابني يموت او ان بنتي تعمل حادثه او ان ابني يمرض او ان زوجتي يحصل لها حاجه او ان ابويا واموت يفرقوا ابويا وأبو- ابويا وامي يفرقوني ويموتوا او ان انا افارقهم محدش خايف من اي حاجه لانك الان اصبحت في الجنه لا فيها مرض ولا فيها خوف ولا فيها افلاس ولا فيها موت حد من الح- من حبايبك ولا فيها اي فراق بينك وبين حبايبك كل انواع الاحزان محيت من الجنه الجنه هي بلاد الافراح بس وخلاص مفيش فيها غير فرح وسعاده وسرور وهناء ونظر الى وجه الله سبحانه وتعالى ده اجمل ما في الجنه رقم أربعة وداع السخط من النعيم المعنوي انت في الدنيا صليت وحاسس ان ربنا راضي عنك لكن بعدها بساعتين ثلاثه عملت معصيه كبيره جدا وحاسس ان ربنا غضبان عليك وبعدها عملت طاعه وحاسس ان ربنا راضي عنك وهكذا تتنوع احوالك وتتفاوت ما بين الرضا والغضب الرضا والغضب في الجنه بقى ما فيش غير رضا وبس المولى عز وجل يطلع على اهل الجنه يقول يا اهل الجنه هل رضيتم قالوا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك شفت كل النعيم اللي انتوا فيه ده النعيم الحسي ده كله وأي شيء أفضل من ذلك يا ربي يقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم الجنة قال بعد إيه قال ورضوان من الله أكبر يعني رضوان من الله أكبر من نعيم الجنة وأكبر مما في الجنة من النعيم رقم خمسة من ضمن نعيم المعنوي لأهل الجنة نقاء القلب وسلامة الصدر مش ربنا اللي قال كده ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا في حقد ولا في حسد ولا في رياء ولا في نفاق ولا في ضغينة ولا في كره الحب بيجمع أهل الجنة واهل الجنه عايشين في نقاء قلبي وصدري لا يعلمه الا الله والنقاء ده يتم فين قبل ما يخشوا الم- الجنه مباشره عند القنطره يخلص المؤمنون الى قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا لهم بدخول الجنة يعني لا يؤذن لنا بدخول الجنة إلا بعد تنقية القلوب والصدور تصبح القلوب طيبة مباركة لا فيها حقد ولا حسد ولا أي حاجة ليس فيها إلا الحب والوفاء والإخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ستة من النعيم المعنوي بل من أعلى أنواع النعيم المعنوي صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم واحنا قلنا في الدرس اللي فات لما ربيعة النبي بيسأله بيقول له سلني شيئا يا ربيعة قال له أسألك مرافقتك في الجنة مع إن ربيعة ده عنده 17 سنة ومن أهل الصفة وفقير وما عندوش بيت ولا لاقي ياكل كان ممكن يقول له يا رسول الله شقة وعروسة لكن ما قالوش قال له أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله فالنبي قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود إلى آخر الحديث حديث الثاني حديث المحب الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وآخر حديث حديث الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يبقى صحبة النبي في الجنة نعمة عظيمة ولذة معنوية من أعظم اللذات في الجنة لو عايز حضرتك ولو عايز حضرتك لو عايزين نقرب من النبي في الجنة ونكون في صحبة النبي في الجنة علينا بحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا كل ما أخلاقنا تبقى أحسن كل ما نقرب أكتر وأكتر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رقم سبعة من ضمن اللذات المعنوية وإحنا قلنا هم ثمانية بعدد أبواب الجنة لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ودي هنتكلم عنها بتفصيلها بقى في آه، آه، كلامنا عن يوم المزيد في الجنة لما وصف لنا النبي عليه السلام يوم المزيد النظر إلى وجه الله قال جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إيه السبب إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة وزيادة اللي هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى ويتفاوت يا جماعة النظر إلى وجه الله من حيث حاجتين من حيث اللذة ومن حيث العدد طب من حيث اللذة ديت بناء على ايه بناء على عمق الحب اللي في قلبك لله يكون لذة النظر إلى وجه الله بمعنى ولله المثل الأعلى أنت بتحب فلان وفلان لكن بتحب فلان أكتر من فلان فلما بتبص لفلان اللي انت بتحبه اكتر بيبقى نظرتك ليه فيها لذة ليك اكتر من لذة نظرتك للي انت ما بتحبوش قد دوت صح كده ولا لا يقول لك انا بتلذذ ان ابص لفلان لاني بحبه وفلان ده ما بحبوش قوي فما بتلذذش يعني وفلان ده انا بكرهه انا بتعب لما ابص له سبحان الله ولله المثل الاعلى فعلى قد حبك لربنا على قد ما ربنا يقذف في قلبك لذه النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى ده من حيث اللذه طب من حيث العدد كل ده على حسب اعمالك وعلى حسب قربك وعلى حسب ايمانك بالله سبحانه وتعالى فهناك من ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى في كل يوم جمعه والجنه ما فيهاش ايام لكن هي بمقدار الجمعه اللي هو يوم المزيد يوم الجمعه هو عيد لينا في الدنيا وعيد لينا في الاخره فهو يوم المزيد في الجنه بقى في ناس بتشوف ربنا او تنظر الى وجه الله كل جمعه وفي ناس بتنظر الى وجه الله بكره وعشيه يشوف ربنا الصبح ويشوف ربنا مش عايز اقول صبح وبالليل ان الجنه برضه ما فيهاش ليل يعني يشوف ربنا مرتين في كل يوم سبحان الله متعه غير عاديه في الجنه ربنا يرزقنا واياكم لذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى ذكرنا سبع انواع من النعيم المعنوي لاهل الجنه اخر نوع من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه بعنوان وما خفي كان اعظم لان الجنه ربنا قال عنها ايه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمش هينفع حد يعرف اللي خفي ده فيه ايه بالظبط لان دي مفاجات في الجنه ولذا قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون الله يبقى في نعيم في الجنه مستخبي ما تعرفوش ولذلك ربنا لما تكلم عن الصابرين قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ما تسالش ولما كان الصوم من الصبر قال جل وعلا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به برضه ما تسالش كذلك النعيم اللي مستنيك في الجنه ومستنيك في الجنه في نعيم خفي لا يعلمه الا الرب العلي سبحانه وتعالى ودي مفاجات يا جماعه احنا عمالين بنوصف في الجنه في حدود ما وصلنا من كتاب الله ومن سنه رسول الله لكن ما خفي كان اعظم والله الذي لا اله غيره في مفاجات كبيره يا مؤمنين مستنياكم في الجنه بس بشرط تؤمنوا بالله وتتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجتهدوا في طاعة ربنا وتبعدوا عن المعصية ولو وقعت في معصية غصب عنك تب إلى الله وارجع إلى الله أسأل الله أن يجمعنا في أجمل يوم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وساعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى